شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلمت وكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس
مساء الخير عليكم مستمعينا مستمعي راديو بلدنا واهلا بيكم معانا في حلقه جديده وشخصيه جديده في سيره وشخصيه معاكم هند هاشم ولمده ساعه واحده من دلوقتي هنتكلم عن حامل لواء الشعر والادباء في مصر عن شخصيه يصادف النهارده مرور 49 عام على وفاتها شخص قال عنه طه حسين تسألونني لماذا أؤمن بالعقاد في الشعر الحديث وأؤمن به وحده وجوابي يسير جدا لماذا؟ لأنني أجد عند العقاد ما لا أجده عند غيره من الشعراء لأنني حين أسمع شعر العقاد أو حين أخلو إلى شعر العقاد فإنما أسمع نفسي وأخلو إلى نفسي وحين أسمع شعر العقاد إنما أسمع الحياة المصرية الحديثة أتبين المستقبل الرائع للأدب العربي الحديث طبعا عرفنا شخصية حلقتنا النهاردة هو الأديب والشاعر عباس محمود العقيل وطبعا عن- هنعرف عنه وعن حياته أكتر بعد ما نروح لفاصل صغير وارجع تاني وطبعا هنتظر مشاركتكم ورأيكم معانا في موضوع حلقة النهاردة على الفان بيج وجروب راديو بلدنا وعلى موقعنا الإلكتروني www.baladna.net ورسائلكم معايا على www.baladna.net/sms انتظروني
لو عاوزاني لو وبروح لكل العاشقين يا لما نكون جنب بعض بروحنا طيبين بنستنى كلمة تصبرنا على الأيام عشان نحس إننا عايشين يمكن يمكن ساعات بنلاقي اليأس جوانا ونلاقينا متشائمين بس فيها ايه لما نحسس روحنا مرة بفرح وننسى بيها آلام اللي راح ما احنا لو حبينا الحب بجد بجد وحطينا بين كرهنا ألف حد ساعتها هنحس إننا عايشين دي كلمة بحبك مش مجرد كلمة من أربع حروف دي دنيا جميلة بتغير معنى الظروف قولها وحسها لو مرة من قلبك وخلي كل كلامك في الحب استنونا كل سبت من السبعة بكلام في الحب مع شهيفة أنس على راديو بلد شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلم تكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس
ورجعت لكم تاني ولسه مكملين مع عباس الع- العقاد في برنامجكم سيرة وشخصية تقديم هند هاشم اتولد العقاد في أسوان في 28 يونيو 1889 لأم من أصول كردية أسس بالتعاون مع إبراهيم المزني وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان وكانت المدرسة دي من أنصار التجديد في الشعب والخروج به عن القالب التقليدي العتيق اشتغل العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط واشتغل كمان في السكة الحديد لأنه ما كملش تعليمه وما أخدش شهادات في حياته غير الابتدائية بعد شهادة ميلاده لكن في الوقت ده نفسه كان بيحب القراءة في مختلف المجالات وكان بيصرف كل فلوسه على شراء الكتب وبعد كده اشتغل ككاتب في محافظة قنا واتنقل بعديها لمحافظة الشرقية واتعلم على ايد الاستاذ الدكتور محمد حسين محمد خريج كلية اصول الدين من جامعة القاهرة وظائف كتير ومرتبات قليلة وتعليم اقل بس زي ما بنقول العلم في الراس مش في الكراس انك تحاول وتجاهد علشان حلم جواك اعلى كتير من انك تحفظ وتسمع وتاخد, وتاخد شهادات كتير وما تكونش ملم بأي جنب منها حلم حلمه وكمله من أول سطور في قصة حياته تصوروا انه اشتغل أشغال حكومية وكان بيكره جدا وقال عن الوظائف الحكومية دي إن نفوري من الوظيفة الحكومية في مثل ذلك العهد الذي يقدسها كان من الصوابت التي اختبت بها وأحمد الله عليها فلا أنسى حتى اليوم أنني تلقيت خبر قبولي في الوظيفة الأولى التي أكرهتني الظروف على طلبها كأنني أتلقى خبر الحكم بالسجن أو الأسر والعبودية إذا كنت أؤمن كل الإيمان بأن الموظف رقيق القرن العشرين اشتغل العقاد بوظائف كتير في المديريات ومصلحة آه، التلغراف ومصلحة سكة الحديد وديوان الأوقاف واستقال منها واحدة بعد واحدة وقال من السوابق التي اختبط بها وأحمد الله عليها إنني كنت فيما أرجح أول موظف مصري استقال من وظيفة حكومية بمحض اختياره يوم ما كانت الاستقالة من الوظيفة والانتحار في طبقة واحدة من الغرابة خلط الرأي عند الأكثرين بل ربما كانت حوادث الاستقالة أندر من حوادث الانتحار وليست الوظيفة الحكومية لذاتها معاباة على أحد بل هي واجب يؤديه من يستطيع ولكنها إذا كانت باب المستقبل الوحيد أمام الشاب المتعلم فهذه هي المعاباة على المجتمع بأسره وتزداد هذه المعاباة حين تكون الوظيفة كما كانت يومئذ عملا آليا لا نصيب في الموظف الصغير الصغير والكبير غير الطاعة وقبول التسخير وأما المسخر المطاع فهو الحاكم الأجنبي الذي يستولى على أداة الحكم كلها ولا يدع فيها لأبناء البلاد عملا إلا كعمل المسامير في تلك الأداة ومن أشعاره اللي وصف فيها حالة عدم الرضا داخل الإنسان ومن أروع ما قريت في شعر عباس محمود العقاد شعر رائع جدا شكل ومضمون جمال وحكمة الشاعر الأديب بيصف الإنسان بصفات حقيقية جدا شكوى لا متناهية فالصغير يتمنى لو كان كبير والكبير بيحن دايما للثوب والعامل بيشكو من أحوال عمله والذي لا يعمل يشكو بطلته فالأقدر بالإنسان أن يرضى بما كتبه له الله وأن يتمتع بالنعمة التي يهبها الله له ينعم في الدنيا وفي الآخرة كان بيقول صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عملا به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعبي من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر ومن فقد الجمال شكا وقد يشكو الذي بهر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغى المجد في لهف فإن يظرف يسفر به فترة شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا فهل حاوروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر مل العقاد من العمل الروتيني فتنقل لمصلحة البر ولكنه لم يعمر فيها كسبقتها كغيرها واتجه للعمل بالصحافة مستعين بثقافته الواسعة فاشترك مع محمد فريد وجدي في إصداء صحيفة الدستور وكان إصدار هذه الصحيفة فرصة لكي يتعرف على العقاد بسعد دغلول شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلم تكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة 6 مساء على راديو بلدنا وبس
ورجعت لكم تاني انا هند هاشم وبرنامجكم سيرة وشخصية وشخصية حلقتنا النهاردة عباس العقاد مل العقاد من العمل الروتيني فتنقل لمصلحة البرد ولكنه لم يعمر فيها كغيرها واتجه للعمل بالصحافة مستعين بثقافته وسعة اطلاعه فاشترك مع محمد فريد وجدي في إصداء صحيفة الدستور وكان إصدار هذه الصحيفة فرصة لكي يتعرف العقاد بسعد زغلول ويؤمن بمبادئه وبعد كده اتوقفت الصحيفة بعد فترة وده اللي خلى العقاد يدور على مصدر دخل تاني واضطر انه يدي دروس علشان يحصل على قوت يومه ومع ذلك انتاجه الادبي فضل مستمر رغم ظروفه الصعبة وكان بيرسل مقالات آه، المقالات بتاعته لمجلة فصول وكان بيتر- بيترجم بعض المواضيع ومنحة الرئيس ومنحوا الرئيس المصري جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية في الأدب غير أنه رفض تسلمها كما رفض الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة وبكده نكون عرفنا حياة العقاد وأسلوب عيشته الصعبة وظروف العمل الصعبة اللي مر بيها خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع بعض فقرتنا وشخصيتنا النهاردة مع الأديب عباس العقاد ولسه منتظرة مشاركتكم معايا على ال fan page وجروب راديو بلدنا وعلى موقعنا الإلكتري- الإلكتروني www.بلدنا.net والاس ام اس على www.بلدنا.net سلاش اس ام اس استنوني
أعمل إيه لو نمتلك كل حلم بصيت شفت نفسك في المراية جواك سؤال تصرخته أنا مين أنا مين أنا زي ما أنا ولا اتبدلت اسمي وبعدين بعدين قولي اللي في البداية فهمني الحكاية فرحان تعبان وارتاح الآن حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حياتنا ودينا عايشين راضيين جايين ورايحين أعمل إيه لو نمت نوم وصحيت ولاقيك أغرب ملاك في الدنيا مش حواليك هو أنت مين اللي عمل كده فيك كده فيك مش لو شاف حد جنة عينيك وبعدين بعدين قولي اللي في البداية فهمني الحكاية فرحان تعبان وارتاح حاجات كتير في حياتنا اتسببت في حياتنا ودينا عايشين راضيين جايين ورايحين
ابنك اتأخر في الكلام بنتك عندها دغدغة وعايز تتخلص منها بتتكلمي بسرعة والناس مش بتفهم كلامك عايزة تعرفي يعني ايه توحد ومليتي من اللف والدوران ولادك عندهم مشاكل في الكتابة والقراءة ابنك عامل قراءة أوقاع اتعلم معانا يعني ايه تخاطب استمتع معانا بتعليم ابنك واعرفي ازاي تتعاملي مع ولادك قول لنا كل الاسئله اللي انت عايزها واختار الموضوع اللي انت عايزها تتكلم فيه كل ده واكثر في برنامجكم استشارات لغويه واخصائي التصادم احمد اسمها كل يوم جمعه الساعه 8 مساء على راديو بلدنا على راديو بلدنا على راديو بلدنا
شخصيتنا شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلم تكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس
ورجعت لكم تاني ولسه مكملين مع شخصيتنا النهاردة عباس العقاد عرفنا في الفقرة اللي فاتت حياته ووظيفته وازاي كان بيطلع آه، بيطلع من وظيفة لأخرى لما تقرا العقاد كلمات زي قد رفعنا العلم للعلا والفدا في عنان السماء حي أرض الهرم حي مهد الهدى حي أم البقاء كم بنت للبانين مصر أم البناة من عريق الجدود أمة الخالدين من يهبها الحياة وهبته الخلود فارخصي يا نفوس كل غال يهون وهبته الخلود إن رفعنا الرؤوس فليكن ما يكون ولتعيش يا وطن ولتعيش يا وطن وتلاقي ان معظم اكبر ادباء مصر ومفكريها اجتمعوا للاحتفال بعباس العقاد في مسرح حديقة الأزبكية وفي حضور جمهور كبير من الإعلام والوزراء وكان بيقول فيه طه حسين كلمته الشهيرة اللي ابتدت بيها حلقتنا تعرف قد ايه العقاد كان قوي وكان اختيار الكلمات عنده حرفة وصنعة مثقلة بالخبرة والمعرفة والدراية الكاملة بجوانب اللغة العربية كما وكمل كلمته طه حسين بقوله الشهير ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه وقال كمان جابر عصفور وزير ثقافة مصر أياميها عن العقاد فهو لم يكن من شعراء الوجدان الذين يؤمنون بأن الشعر تدفق تلقائي للانفعالات بل هو واحد من الأدباء الذين يفكرون فيما يكتبون قبل أن يكتبوه ولذلك كانت كتاباته الأدبية فيض العقول وكانت قصائده عملا عقلانيا صارما في بنائها الذي يكبح الوجدان ولا يطلق سراحه ليفيض على اللغة بل ضابط أو أحكام وكانت صفة الفيلسوف فيه ممتزجة بصفة الشاعر فهو مبدع يفكر حين ينفعل ويجعل انفعاله موضوع لفكرة وهو يشعر بفكره ويجعل من, من شعره ميدانا للتأمل والتفكير في الحياة والأحياء وكمان قال عنه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء زكي نجيب محمود إن شعر العقاد هو البصر الموحي إلى البصيرة والجسد المحرك لقوة الخيال والمحدد الذي ينتهي إلى الله محدود هذا هو شعر العقاد وهو الشعر العظيم كائنا من كان كاتبه من حيث الشكل والمضمون شعر العقاد أقرب شيء إلى فن العمارة والنحت فالقصيدة الكبرى من قصائده أقرب إلى هرم الجيزة أو معبد القرنك منها إلى الزه- الزهرة أو جدول الماء وتلك صفة الفن المصري الخالدة فلو عرفت أن مصر قد تميزت في عالم الفن طوال عصور التاريخ بالنحت والعمارة عرفت أن في شعر العقاد الصلب القوي المتين جانبا يتصل اتصالا مباشرا بجذور الفن الأصيل في مصر وبكده وصلنا لنهاية فقرتنا خلونا نطلع لفاصل ونرجع لآخر فقرة نكمل مع العقاد وأعماله ووفاته وأتمنى تكونوا بتستمتعوا معايا بتستفيدوا لو بمعلومة بس آه، بسيطة جدا من آه، شخصية حلقتنا النهاردة عباس العقاد وهنتظر مشاركتكم معايا ورأيكم على جروب راديو بلدنا على www.baladna.net وال SMS على www.baladna.net slash SMS. استنوني
Thank you.
كل معلومة جديدة وهتكون مفيدة في مجالات متنوعة ومختلفة معلومتنا هتكون سريعة مش هتاخد من وقتك كتير عشان هتكون
شخصيتنا معلومة شخصية مش عادية شخصيتنا شخصية مش عادية حلم تكافحت وعرفت يكون ليها بصمة قوية أثرت فينا وخلتنا نحلم نكون زيها شخصية قومية شخصيتنا محلية وعربية وكمان عالمية هنتكلم كل حلقة عن شخصية ونعيش معاها شوية نحلم ونضحك ونبكي وكأنها عايشة قدام عينيا هنتكلم عن شخصياتنا بكل شفافية خليك معانا وهتسمع سيرة كل شخصية في برنامجكم سيرة وشخصية في برنامجكم سيرة وشخصية مع هند هاشم كل يوم تلات الساعة ستة مساء على راديو بلدنا وبس
ورجعت لكم تاني وانتوا لسه بتسمعوا سيرة وشخصية مع هند هاشم وشخصيتنا النهاردة عباس محمود العقاد دلوقتي هتكلم عن الأعمال والجوائز اللي حصل عليها بس الأول هروح أشوف مشاركاتكم معايا على جروب الراديو معانا أول مشاركة من جانيستا المصري بتقول مساء الخير مساء النور يا جانيستا ومنوراني وأتمنى تكوني استفدتي معايا النهارده معايا كمان طه سيكو بيقول منورة يا هنود ميرسي يا طه انت اللي منورني ومبسوطة كتير انك بتسمع الحلقة النهاردة وبجد بتمنى تكون استفدت معايا النهاردة كمان جانيستا بتقول حلوة الحلقة وحلوة الشخصية اللي بتتكلمي عنها آه فعلا هو شخص من اجمل الشخصيات اللي عرفتها وقريت عنها وكمان بتقول انا مستمتعة جدا لاني بحب اعرف معلومات جديدة كمان مبسوطة يا جانيستا انك بتستفيدي من معلومات وبتحسي ان انت فعلا استفدتي من برنامجي سيرة وشخصية معايا كمان آه، شريف صلاح بيقول الكاتب الراحل عباس محمود العقاد يعتبر اكبر الكتاب في مصر والعالم العربي انا لما انا لم اقرا له سوى كتاب واحد وهو كتاب عبقرية عمر معايا كمان كريم الاسود هندسه صوتيه ومذيع جامد جدا جدا بيقول عقدني العقاد حين علمت انه لم يكمل تعليمه آه، وحين بلغ عقلي معانيه وما قيل فيه من شخصيات قويه في عالم الادب والشعراء اعلم انني بحب يجب على التعليم آه، يجب علي التعليم وتنميه مهاراتي وقدراتي اللغوية معانا كمان طه سيكو بيقول منورة الحلقة يا أحلى مذيعة وأحلى صوت مميز جدا دايما متألقة في كل حلقاتك وبستفيد منك كتير بجد مس- مبسوطة جدا يا طه لرأيك ده ويعني بجد انتوا اللي بتدينا الدفعة القوية جدا عشان نكمل ونكون دايما أحسن ومتميزين وبيقول كمان بالتوفيق يا هنود الحلقة مميزة وهايلة ميرسي جدا جدا جدا معنا كمان شريف صلاح بيقول حيث تحدث في هذه الكتاب على ان شخصية عمر كانت تؤهله آه، للزعامة ولولا الاسلام لكان له زعامة قبلته آه، عدى او زعامة قبيلته الكبرى قريش نرجع تاني لموضوع حلقتنا النهاردة ودلوقتي هتكلم عن مؤلفات العقاد هي طبعا كتير جدا لانه اصدر دار الهلال للعقاد اول كتبه الخلاصة اليومية سنة 1912 وكمان الشذور والإنسان الثاني سنة 1913 وساعات بين الكتب سنة 1914 وخرج أول دواوينه يقظة الصباح سنة 1916 وكمان ديوان وهج الظهيرة سنة 1917 وديوان أشباح الأصيل سنة 1921 والحكم المطلق في القرن العشرين سنة 1928 واليد القوية في مصر سنة 1928 برضو وديوان أشجان الليل سنة 1928 والفصول مجمع الإحياء سنة 1929 وديوان هدية القرون سنة 1933 وسعد زغلول سنة 1936 وديوان عابر سبيل سنة 1937 وسارة سنة 1938 ورجعت أبي العلاء سنة 1939 وبين الكتب والناس سنة 1952 وعبقرية محمد وعبقرية عمر اللي اتكلم عنها السيد شريف آم، نزلت وظهرت سنة 1941 وديوان وحي الأربعين وديوان أعاصير مغرب سنة 1942 والصديقة بنت الصديق دراسة عن عمر ابن أبي ربيعة سنة 1943 وقاص دراسة أدبية 144 وعبقرية الإمام سنة 1949 وديوان بعد الأعاصير سنة 1950 والديمقراطية في الإسلام سنة 1952 وده كان جزء من أعماله وليست كلها أما بالنسبة لتقدير الدولة والعالم العربي كله للعقاد فهو لقى تقدير وحب في حياته من مصر والعالم كله فاختير عضوا في مجمع اللغة العربية بمصر سنة 1940 فهو من الرعيل الأول من أبناء المجم... المجمع واختير عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشق ونظيره في العراق وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 1959 وترجمت بعض كتبه للغات أخرى فترجم كتابه المعروف الله إلى الفارسية ونقلت عبقرية محمد وعبقرية الإمام علي وأبو الشهداء إلى الفارسية والإرادية كما ترجمت بعض كتبه إلى الألمانية والفرنسية والروسية وكان أدب العقاد وفكره ميدانا لأطروحات جامعية تناولته شعراء وناقدين ومؤرخين, ومؤرخين وكتاب وأطلقت كلية اللغة العربية بالأزهر, بالأزهر اسمه على إحدى قاعات محاضراتها وبايعه طه حسين في الشعر بعد موت شوقي وحافظ إبراهيم قائلا ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأد- للأدباء والشعراء أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه وقد أصدرت دار, دار الكتب نشرة بلوجرافية وافية عن مؤلفات العقاد وأصدر الدكتور حمدي السكوت أستاذ الأدب العربي بالجامعة الأمريكية كتابا شاملا عن العقاد اشتمل كل إنتاج العقاد الأدبي والفكري ولا تخلو دراسة تخلو دراسة عن الأدب العربي الحديث عن تناول كتاباته الشعرية والنثرية اشتهر العقاد بصالونه الأدبي الذي كان يعقد يعقد في صباح كل جمعة يؤمه تلامذته ومحبيه يلتقون حول أساتا- أساتذة لهم ويعرضون لمسائل من العلم والأدب والتاريخ دون الإعداد لها أو الترتيب وإنما كانت تطرح بينهم ويدلي كل منهم بدلول وعن هذه الجلسات الشهيرة أخرج الأستاذ أنيس منصور كتابه البديع في صالون العقاد أما عن وفاة العقاد ظل العقاد عظيم الإنتاج لم يمر عام دون أن يس- يساهم فيه بكتاب أو عدة كتب زي ما قلت وسمعت التواريخ ورا بعض كان كل سنة تقريبا يا إما آه، يخ- آه، يخرج كتاب يا إما ديوان شعري حتى تجاوزت كتبه 100 كتاب بالإضافة طبعا للمقالات العديدة التي تبلغ حوالي الألف في بطون الصحف والدوريات ووقفت حياته كلها على خدمة الفكر الأدبي حتى لقى الله عز وجل في 12 مارس 1964 وبوفاته انتهت قصتنا النهاردة عن سيرة الشخصية بتاعتنا النهاردة محمود العقاد أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا فعلا ولو معلومة بسيطة جدا من حلقتنا النهاردة أتمنى دايما تكونوا متواجدين وتشاركوا معايا وبشكركم جدا لمتابعتكم معايا ويا رب يعني دايما أكون مستمتعة بوجودكم ومشاركاتكم معايا النهاردة وبكده أقدر أقول لكم آه، مع السلامة واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد وسيرة وشخصية مع هند هاشم على راديو بلدنا مع السلامة
جديد نجوم فهم أحمد سعد كلامي انتهى حصريا على نجوم فهم وبس وبس
حاسس بالهنا وضيقة حاسس ان انا مرهق الناس من بره بريئة بس من جوايا رايح اتعرض لحاجة انا حاسس ان انا موجود انا اللي بتعذب انا بنزل بره من جوايا بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حبيبني كل حاجة بتعملتني خلاص قطعتها ده بجد جنبك ليا علمني معلمش عليا ووقفت على رجلك طلعت بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حبيبني كل حاجة بيك ربطتني بس كنت جرحك ليا علمني ما علمش عليا ووقفتني على رجليا خلاص انا مرتاح
جديد نجوم فهم أحمد سعد كلامي انتهى حصريا على نجوم فهم وبس وبس وبس
انا كنت بعت بركبي